بسم الله الرحمن الرحيم الله يراك الله يراك الله يراك
اذكر الله ما خلوت كثيرا كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان
الله يراك الله يراك الله يراك
كل الكلام اللي احنا هنقوله ده وكل الدرس ده بيدور حوالين المعنى ده الله يراك الله يراك الله يراك عايزك تستحضر ان ربنا شايفك الان مطلع عليك قبل ما تتجرأ على اي معصية كل بلسان الحال والمقال الله يراني الله مطلع علي الله مطلع علي الله يراك الله يراك الله يراك
بنقول لكل اللي مش بيراقبوا ربنا في خلواتهم وبيبرزوا ربنا بالذنوب والمعاصي اعلموا ان الجوارح ستشهد عليكم يوم القيامه اي أيوة والله ايديك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك هتشهد عليك اي والله اي والله وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
الله يراك الله يراك الله يراك
ايه السر في ده كله السر في ده كله استحضار عظمة الله استحضار ان في اخره ان في اخره والانسان هيقف فيها بين ايدين ربنا هيساله عن كل شيء النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا الا النار نعمل ايه يا رسول الله قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمره اذكر الله ما خلوت كثيرا كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان هذب النفس لا تطع ما تمنت لو ان العبد استحضر المعنى العظيم ده والله لصلح حال الناس جميعا ولما رأيت سارقا ولا مرتشيا ولا غاشا ولا أي حاجة لا يمكن تلاقي أي معصية لا يمكن تلاقي أي إنسان مصر على أي معصية ولا أي مخالفة في دين الله سبحانه وتعالى الله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان ترقب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان
الله يراك الله يراك الله يراك القضية قضيتك والمراقب هو الله إن الله كان عليكم رقيبا
الله يراك الله يراك الله يراك ممكن تصلي قيام الليل وطول الليل تبكي وتتضرع وتقرأ القرآن وتبكي وكل دوت وقد ي- لا يكون هذا سبب دخولك الجنة وانت خارج الصبح رايح شغلك لقيت غلام يتيم صغير حطيت ايدك على راسه ملست على شعره اديته باكو بسكوت ممكن ده يكون سبب دخولك الفردوس الاعلى
إخوانكم في تسجيلات دار الذكر الحكيم بالإسكندرية يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار الله يراك وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري والآن مع فضيلته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه الله يراك هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك الحقيقة كتير من الناس بيخطر على بالها سؤال مهم جدا يا شباب وأكيد أنت بتسأل نفسك نفس السؤال عمرك سألت نفسك مرة وقلت يا ترى اللي بيعصى ربنا بيعمل كده ليه واللي بيسرق ليه بيسرق واللي بيرتشي ليه بيرتشي واللي بيغش في أساس المباني وبيتسبب في موت العشرات من الناس ليه بيعمل كده والجواب إن كل اللي بيعمل كده يا شباب ناسي إن ربنا شايفه ومطلع عليه عشان كده عنوان المحاضرة النهاردة الله يراك عايزك تستحضر المعنى العظيم ده إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى والله يا شباب لو إن العبد استحضر المعنى العظيم ده والله لصلح حال الناس جميعا ولما رأيت سارقا ولا مرتشيا ولا غاشا ولا أي حاجة لا يمكن تلاقي أي معصية لا يمكن تلاقي أي إنسان مصر على أي معصية ولا أي مخالفة في دين الله سبحانه وتعالى الحاجة الوحيدة يا شباب اللي ممكن تغير الإنسان هي الإيمان بالله واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى لو الإنسان استحضر معنى الإيمان معنى الشهادة معنى كلمة يا شباب معنى كلمة أشهد أشهد أن لا إله إلا الله يعني إيه أشهد؟ يعني أرض يعني أنت بتعبد ربنا كأنك شايفه خدت بالك؟ هل ممكن تتخيل وأنت بتعبد ربنا وأنت شايفه هل ممكن تعصى ربنا؟ تخيل كده حاجة زي كده طيب لو نزلنا من درجة الشهادة نوصل لدرجة الإحسان كما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه إيه فإنه يراه فأكتر حاجة تخلي الإنسان يتغير للأحسن طبعا الإيمان بالله واستحضار عظمة الله ومراقبته للعبد خدت بالك اسأل نفسك سؤال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ايه اللي حوله يا شباب بزاوية 180 درجة ايه اللي حوله بزاوية 180 درجة استحضاره لهذا المعنى رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب اللي كان جبارا في الجاهلية لدرجة ان الناس اللي كانوا عايشين معاه كانوا يقولون والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب شوف لدرجة يعني شوف يأسين من منه لدرجة إيه ورغم ذلك لما أراد الله عز وجل الهداية لعمر بن الخطاب جاء ذلك بتقدير الله أولا ثم بدعاء النبي ثانيا صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سند صحيح لأن السبب الأساسي لإسلام سيدنا عمر مش القصة اللي الناس عارفينها اللي هي إن هو دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد زوجها أبدا القصة دي ضعيفة لكن السبب الأساسي كما قال أهل العلم هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقدير الرب العلي جل وعلا حديث رواه الترمذي يا شباب بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم لكن إيه اللي حوله بالزاوية دي 180 درجة عمر بن الخطاب اللي كان جبار في الجاهلية ورغم ذلك بعد ما أسلم كان إذا رأى بعيرا مريضا يجلس بجواره يجلس بجواره ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عما بك يوم القيامة ويقول عمر والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها طريقة يا عمر عمر بن الخطاب اللي كان لا يمكن دمعة تنزل من عينه في الجاهلية شوف في الإسلام سبحان الله يمر بجوار رجل أعرابي فيسمعه ويقرأ سورة الطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيبكي عمر بن الخطاب ويسقط من على الدابة ويقول قسم حق ورب الكعبة ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به إيه السر في ده كله؟ السر في ده كله استحضار عظمة الله استحضار إن في آخرة إن في آخرة والإنسان هيقف فيها بين إيدين ربنا هيسأله عن كل شيء خدت بالك النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة خد بالك العبرة مش بكثرة العمل العبرة بإخلاص النية في عمل خد بالك النبي قال إيه حديث رواه مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ممكن تصلي قيام الليل وطول الليل تبكي وتتضرع وتقرأ القرآن وتبكي كل دوت وقد لا يكون هذا سبب دخولك الجنة وانت خارج الصبح رايح شغلك لقيت غلام يتيم صغير حطيت ايدك على راسه ملست على شعره اديته باكو بسكوت ممكن ده يكون سبب دخولك الفردوس الأعلى عشان كده النبي قال لك ايه لا تحقرن من المعروف شيئا خدت بالك يبقى اذا المساله ايه تدور كلها حول استحضار عظمه الله ومراقبته للعبد وضحت المساله وده يوضح لك السر بقى ليه كان النبي دايما يكلم الصحابه عن الاخره والجنه والنار خدت بالك سيدنا حنظله كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يقول كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنه والنار فكأن راي عين كلمه فكأن راي عين ديت يعني معناها النبي كان بيكثر الكلام عن الجنة والنار لدرجة ان الصحابة حصل لهم يعني كأن حاجة كده ايه انطبعت صورة الجنة والنار في قلوبهم كأنهم شايفين الجنة والنار قدام عينيهم الآن طب تخيل لو واحد شايف الجنة والنار هل ممكن يعصي ربنا طبعا لا ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون وتبكون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش لو تعرف اللي النبي يعرفه صلى الله عليه وآله وسلم وصدق من قال
اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان هذب النفس لا تطع ما تمنت وتمسك بشرعة القرآن لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان تركب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان
كتير يا شباب بيظن ان الأمانة والصدق موجودة في الغرب وبس مفيش حاجة من دول موجودة عندنا وتبقى غلطان طبعا لو فكرت في كده الغرب يا شباب إلا من رحم الله يعني في منهم ناس مسلمين الغرب هم أمناء لأنهم يستحضرون رقابة البشر ولا يستحضرون رقابة رب البشر احنا لما سافرنا بلاد الغرب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شفنا هناك في كل سوبر ماركت يا شباب كاميرات محطوطة كاميرات محطوطة في كل سوبر ماركت ما تقدرش تعمل أي حاجة لو سرقت حاجة وحطيتها الكاميرا مصوراك تيجي تخرج لو ما حسبتش يتقبض عليك يبقى ده لأنه أمين لا مش لأنه أمين لأن في كاميرا محطوطة خدت بالك ده يعني أذكر لك واقعة بسيطة جدا حصلت ده أنا أذكر لك بس واقعة بسيطة حصلت في نيويورك في نيويورك يا شباب الكهرباء اتقطعت لمدة نصف ساعة لك أن تتخيل كانت النتيجة نص المحلات في نيويورك اتسرقت شوف سبحان الله وفي مقابل ان نص المحلات اتسرقت لما جم اصحاب المحلات يطالبوا الحكومه بقى بالتعويضات اللي كان عنده مثلا في المحل بتاعه مثلا 50 تلفزيون الحكومه تساله كان عندك قد ايه لا ده كان عندي 200 تلفزيون فكان بياخد ايه بالزياده لان مفيش اصلا امانه وهل في امانه الواحد ما عندوش دين طبعا لا يمكن لا تتخيل هذا فالامانه لا تكون الا عند المؤمن الذي يستحضر رقابه رب البشر خدت بالك تعال نبدا الموضوع من اوله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم شوف يا شباب من أعظم النعم وأجل النعم إن الإنسان يكون عنده خشية من الله عز وجل في السر والعلن قال جل وعلا
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير والعبد يعلم يقينا إن ربنا مطلع عليه وأنه يعلم السر وأخفى خد بالك إيه هو السر اللي أنت ما قلتوش لحد وايه اللي هو اخفى اللي انت لسه ما فكرتش فيه اصلا ربنا يعلم ده وده خدت بالك المساله عامله ازاي عشان تعرف بس مدى عظمه الحق جل وعلا قال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وقال جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا وقال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خدت بالك المسألة ماشية ازاي يبقى إذا من أعظم وأجل النعم اللي ربنا يكرم بها عليك أو ينعم بها عليك إنك أنت يكون عندك خشية من الله في السر والعلن لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصي الصحابة والأمة من بعدهم بخشية الله ومراقبته في السر والعلن ما تنساش عنوان المحاضرة الله يراك الله يراك كل الكلام اللي احنا هنقوله ده وكل الدرس ده بيدور حوالين المعنى ده عايزك تستحضر ان ربنا شايفك الان مطلع عليك قبل ما تتجرأ على اي معصية كل بلسان الحال والمقال الله يراني الله مطلع علي شوف حبيبك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح يقول اتق الله حيثما كنت في أي مكان في أي زمان اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حجاب حاجز خدت بالك طب وقعت في معصية وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقعت في معصية اتبعها بإيه بتوبة وحسنة طيب وبعدين ده, ده بالنسبة لحق الله طب وحق البشر وخالق الناس بخلق حسن حديث تاني رواه أحمد الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك حديث جامع إن شاء الله نبقى نشرحه مرة في محاضرة احفظ الله يحفظك خدت بالك تحفظ الله عز وجل في أوامره في نواهيه في حدوده في أحكامه في شرعته في منهاجه يحفظك الله يحفظك الله عز وجل خدت بالك ولذلك النبي عليه ماذا يقول حديث عند الترمذي باسناد حسن يقول استحيوا من الله حق الحياء طب ايه حق الحياء يا رسول الله وضحها لك بقى قال من استحيا من الله حق الحياء يعمل الحاجات اللي جايه دي فليحفظ الراس وما وعى الراس فيها ايه يا شباب فيها اللسان فيها الاذن فيها العين فيها التذوق احفظ كل الحاجات ديت فليحفظ راسه ايه وما وعى ودانك ما تسمعش شيء ربنا حرمه ما تسمعش لا غناء ولا موسيقى ولا غيبة ولا نميمة ولا الكلام ده كله عينيك ما تنظرش إلى الحرام الأنف ما تشمش عطر امرأة ماشية في الشارع فاهم ازاي اللسان تقول لي طب انا شميت غصب عني اقول لك ما تتعمدش مش مش مقصود انت ما تشمش يعني يعني حاجه جت غصب عنك لا فاهم ازاي اللسان لا ياكل او لا يتذوق شيئا حراما ابدا يبقى فليحفظ الراس وما وعى وليحفظ الايه البطن وما حوى ما تدخلش البطن دي اي شيء حرام وليذكر الموت والبلى تتذكر بقى الموت والآخرة همزة عشان كل ما تستحضر الآخرة دي هتلاقي قلبك ينصلح بفضل الله عز وجل شوف قد ايه يبقى فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وسبحان الله تذكر معايا سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل في يوم من الأيام على زوجته أم كلثوم فقال يا أم كلثوم ما عندك من الطعام قالت ما تحت السرير فنظر عمر فإذا بعض الحصاة من الملح وبعض فتات الخبز كل شوية فتافيت الخبز مع شوية حصات الملح ثم شرب شيئا من الماء ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن أدخله بطنه النار يا سلام شوف الحديث اللي جاي ده هدية بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع والحديث عند الضياء بسند صحيح من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل خد بالك من المسألة دي ان انت في السر بينك وبين ربنا مش لازم يا اخي العزيز يكون كل اعمالك قدام الناس يعني تتصدق يبقى لازم قدام الناس تصلي يبقى لازم قدام الناس تفعل أي شيء لا خلي فيه عمل سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي ربنا بيكرمك بيه وأفضل عمل هو عمل السر ولذلك سبحان الله لذلك قيام الليل سيدنا جبريل قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل ليه؟ شرف المؤمن قيامه بالليل لأن قيام الليل لا يتطرق إليه الرياء أنت بتصلي لوحدك ما بينك وبين الله أحد محدش مطلع عليك غير ربنا سبحانه وتعالى فبتصلي رياء لابد محدش شايفك اصلا ولذلك شرف المؤمن في قيام الليل والصلاه الوحيده التي ينزل الحق جل وعلا في وقتها الى السماء الدنيا هي صلاه قيام الليل كما صح بذلك الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الاخير الى السماء الدنيا كل ليله فينادي هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأسأل فهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح خدت بالك المسألة عاملة إزاي فده أفضل وقت أفضل وقت واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس يبقى لازم يكون في عمل سر بينك وبين ربنا فمزاج ولذلك الثلاثة شباب اللي دخلوا الغار فاكرين الحديث صحيح الثلاثة اللي دخلوا الغار لما انطبقت عليهم الصخرة قالوا إيه؟ قالوا إنه لا ينجينا اليوم إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل بعمل صالح عملناه ابتغاء وجه الله كل واحد يا شباب سأل ربنا وده من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجوز أن تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم وبأي عمل صالح تكون قد عملته ابتغاء وجه الله خدت بالك فكل واحد توجه يا رب أنا عملت كذا إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة خدت بالك طب لو أنت بقى الرابع بتاعهم وجيت دور عليك ومتوقف جهد الثلاثة عليك أنت خدت بالك يعني سبحان الله يعني الثلاثة كل واحد منهم دعا وانفرجت الصخرة لكن ما طلعكمش جه الدور عليك ها هتقول ايه ايه اللي انت عامله بينك وبين ربنا عمل صالح في السر بينك وبين ربنا تلجأ الى الله عز وجل اذا وقعت في ضائقة فتتوجه الى الله عز وجل بهذا العمل خدت بالك ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد حسن ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت يعني شوف بقى النبي بيقرب لك المسألة إزاي بيقول لك أنت تحب الناس ما يشوفوش منك إيه والله ما أحبش الناس يشوفوني بعمل معصية كذا وكذا وكذا طيب إذا خلوت بنفسك ولا يراك في هذا الوقت إلا الله فلا تفعل تلك المعصية فإذا كنت أنت تعظم نظر الناس إليك فمن باب أولى أن تعظم نظر الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حديث جميل قوي النبي عليه السلام بيحكي لنا قصة من قصص بني إسرائيل حديث في البخاري ومسلم النبي بيحكي إن كان في رجل من بني إسرائيل هذا الرجل كان يعني ما ترك معصية إلا فعلها لكنه كان موحدا هذا الرجل عند موته جمع أولاده وقال أي أولادي أو أي أبنائي أي أب كنت لكم أنا كنت بالنسبة لكم إيه قالوا خير أب قال ولكني والله ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله هو جاء بنعمة التوحيد فقط إنما عمل صالح هو ما عملش فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني على على وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين الرجل لما فعل كده وجاءته المنية فمات ففعلوا الوصية التي وصاهم بها أضرموا له نارا وحطوه لما صار فحم فتتوه كده مع الريح ولموه فالمهم لكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له جل وعلا كن فكان فقال جل وعلا عبدي ما حملك على ما صنعت أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب قال أجل يا رب ولكني خفتك وخشيت ذنوبي فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة كل ده بيه يا شباب الله يراك مش عايزك تنسى العنوان أبدا عايزك تفضل كده طول المحاضرة ما هي شغالة تفتكر العنوان الله يراك فالعبد بيراقب ربنا في كل صغيرة وكبيرة طلبا لرضا الله وليس طلبا لثناء الناس لأن النبي حذرك من المسألة دي حديث عند الترمذي سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ذلك كان الإمام الأندلسي لما بينصح ابنه يقول له إيه
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني ولله ضر إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل وهو يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب
خدت بالك بإذن الله يراك الله مطلع عليك تعالوا نشوف يا شباب بسرعة كده حال النبي صلى الله عليه وسلم مع خشيته لله جل وعلا حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن طئت أطت يعني أن تعاند وحق لها أن طئت ليها حق ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش سبحان الله حديث تاني يا شباب في البخاري ومسلم أمنا عائشة بتقول إيه بتقول كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد في الحجرة يدخل ويخرج الناس كانت تستبشر فاهم ازاي؟ فأمنا عائشة استغربت فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا لعلهم أن يمطروا لعل عسى المطر تنزل وأنت إذا رأيت الريح يتغير وجهه فقال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريني أنه عذاب حد عارف مش يمكن يكون عذاب ده في ناس اللي هم قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا فقال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم في يوم من الأيام يا شباب والحديث عند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصوته أزيزا كأزيز المرجل من البكاء خدت بالك فالنبي عليه الصلاه كان في في صدره صوت غليان زي القدر كده هو بيغلي من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تدمى قدماه ويقول كما عند الترمذي بإسناد حسن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك يا سلام شوف دي خشية النبي من الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي لما فاكر لما جوله ثلاثة حديث رواه مسلم لما جم ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ظنوا أن عبادة النبي قليلة صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأصلي الليل أو أقوم الليل ولا أقعد أبدا وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فلما وصل الخبر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني لأخشاكم لله هو ده الشاهد أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم حد ممكن يظن في الدنيا دي يا جماعة إن النبي ما يكونش هو أخشى الناس لله طبعا هو أخشى خلق الله لله سبحانه وتعالى يعني شوف قد ايه كيف كيف لا يكون ذلك وهو يعلم ان الله جل جل وعلا قال كما عند ابي نعيم في باسناد حسن حديث قدسي قال جل وعلا وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا اجمع له خوفين لا اجمع لعبدي ايه امنين ولا اجمع عليه ايه خوفين ان هو امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي وان هو خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي ولذلك احنا قلنا قبل كده الحديث كما عند مسلم لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه في رواية تانية يا شباب والإمام وكانت مش مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تخشى الله كأنك تراه يبقى الرواية اللي احنا عارفينها أن تعبد الله كأنك تراه رواية تانية أن تخشى الله كأنك كأنك تراه وكل الصحابة يا شباب اتربوا على نفس المعنى ده اتربوا على حتة الخشية من الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله كان يتمنى أن يكون شعرة في صدر رجل مؤمن مع أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني إذا وضع يعني إذا وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر بالك أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه تعالوا نشوف يا شباب في عجالة سريعة ثمرات المراقبة في الدنيا والآخرة من ثمرات المراقبة يا شباب إن أنت أنا طبعا مش عايزك تنسى العنوان الله يراك أعظم نعمة يعني تفوز بها إن أنت تستحضر مدى عظمة الخالق جل وعلا إن أنت تستحضر إن ربنا مطلع عليك مراقبة الله عز وجل تخليك تحس كده في كل لحظة إن لا يمكن إن أنت تتجرأ على أي معصية لله سبحانه وتعالى تعال نشوف ثمرة تانية ثمرة تانية إن ربنا بيعلي قدر الدنيا وآخرة فاكر سيدنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يا شباب كان يرعى الغنم لرجل من كفار مكة اللي هو عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد الحسن في يوم من الأيام مر هو وأبو بكر على على عبد الله بن مسعود فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ فقال له لا فإني مؤتمن يعني أنا ما أقدرش أديك لبن لأن أنا مؤتمن على الأغنام دي فقال له صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شاة لم ينزع عليها الفحم؟ يعني لم تخرج لبنا فقال أجل قال فأتني بها فجاءه بها فوضع النبي يده المباركة على ضرع الشاة ثم سمى الله عز وجل وبارك فأنزلت لبنا فتعجب عبد الله بن مسعود فشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم علمني من تلك الكلمات علمني أقول إيه عشان اللبن ده ينزل مرة تانية فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على صدره إنك غليم معلم ليه؟ لأنه كما قال الإمام أحمد إنما العلم الخشية ولذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء هو إيه الغرض من العلم أن تعمل بالعلم وأن تزكو نفسك بهذا العلم ثم تدعو به إلى الله عز وجل صح ولا لا فقصد النبي عليه السلام لما كلم عبد الله بن مسعود قصده ان انت اتعلمت خلاص انت من غير ما تحفظ ولا تتعلم انت وصلت للخشيه اللي هي المقصود من وراء العلم خدت بالك فيعلي الله عز وجل قدر عبد الله بن مسعود حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم خذوا القران من اربعه ده بيقول لمين يا شباب بيقول لفطاح للصحابه ليه يعني سبحان الله بيقول لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير بيقول لهم خذوا القران عايزين تتعلموا القران اتعلموا من الاربعه دول وكان من اولهم ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود بل وفي حديث اخر رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر مروا على بيت عبد الله بن مسعود كان الكلام ده في التلت الاخير يا شباب فلقوا عبد الله بن مسعود بيعمل ايه كان بيصلي قيام الليل بسوره النساء فلما انتهى من الصلاه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليقرا او فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود فلما جلس ابن مسعود بعد الصلاة جلس يدعو فقال النبي سل تعطى أي دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء مفتحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا ترى بما دعا عبد الله بن مسعود اسمع معي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعايزك تحفظ الدعاء ده قال عبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين يا سلام شوف بقى لما النبي يأمن لك على دعوة بالمنظر ده فقال عمر بن الخطاب فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما النهاردة بقى أسبقه وبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح وتوجهت إلى دار عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد بشر عبد الله بن مسعود فقلت والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر سبحان الله في يوم من الأيام يا شباب عبد الله بن مسعود الحديث رواه أحمد بسند صحيح قال عبد الله بن مسعود صعدت يوما لأقتطع عودا من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم جاي طالع فوق شجرة يا شباب عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يا شباب كان رفيع جدا كان جسمه نحيف جدا فطلع فوق الشجرة وسيقانه رفيعة فجت الريح فهزت الغصن فانكشفت ثيابه فظهرت سيقانه فضحك الناس فتعجب النبي وقال مما تضحكون فقالوا نضحك من دقة ساقيه رجليه رفيعة قوي خدت بالك فسبحان الله فقال النبي والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد اللي تقى رجليه يا شباب إيمانه بالله عز وجل وخشيته من الله سبحانه وتعالى أذكر قصة تانية جميلة قوي ربيع بن خثيم وده من خيرة التابعين ربيع بن خثيم في يوم من الأيام يا شباب بعض الناس حبوا أنهم يفتنوه فجاءوا لامرأة وقالوا لها هذه ألف دينار قالت على ما يعني ليه قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم فقالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله فالمهم فذهبت وتعرضت للربيع بن حسين فقام إليها متوجها إليها بكل سرعة وقوة وقال لها كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة تائبة عابدة لله جل وعلا حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة وكان هؤلاء الفجار يقولون أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع عليه حتى بالكم عامله ازاي سبحان الله كان في قصه ثانيه جميله جدا ودي ثمره من ثمرات الايه المراقبه ان الانسان لما بيخشى ربنا ويراقب الحق جل وعلا ويراقب الحق جل وعلا ربنا بيكرمه دنيا واخره يا شباب كان في رجل اسمه المبارك اسمه ايه المبارك كان عبدا رقيقا عند سيده اللي هو اسمه نوح بن مريم في يوم من الايام سيده قال له انا عايزك تروح يا مبارك الى البساتين بتاعتي يعني تاخد بالك منها وترعاها وكده فراح قعد هناك ثلاث اربع شهور وفي يوم من الايام سيده جاب بعض الضيوف بتوعه وراح هناك ايه يزوروا يعني البساتين او العزبه بتاعته يعني فراح هناك فلقى المبارك قاعد هناك فقال يا مبارك ائتني ببعض الرمان وببعض العنب فراح المبارك جاب له شويه رمان حامض وبعض عنب طعمه مر جدا فالرجل اللي هو سيده اتغاظ واتضايق جدا قال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض يعني تكسفني كده قدام ضيوف ائتني برمان اخر وعنب اخر راح جاب له رمان وعنب تاني برضه مر طعمه مش كويس فقال يا مبارك ألا تعلم الحلو من الحامض فقال له المبارك يا سيدي والله ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه فقال سبحان الله أنت هنا منذ أربعة أشهر ما ذقت شيئا من البستان قال لا والله ما ذقت شيئا فالراجل في بداية الأمر ظن أن هو إيه يعني مش صادق معاه فراح سأل جيرانه قال لهم ما حدش ما حدش فيكم قال لهم ما حدش فيكم شاف المبارك بياكل من البستان ده قالوا له ابدا والله ما رايناه مره من المرات ياكل شيئا من من الرمان او العنب فعرف ان هو امام انسان انسان فاضل فحب يستشيره في قضيه مهمه جدا من اهم قضايا حياته اللي هي ايه الراجل ده كان مليونير الراجل ده كان مليونير راجل غني جدا وعنده فلوس كتيره لكن ما عندوش من الدنيا دي كلها الا بنت واحده البنت دي جالها خطاب كتير حب يستشير المبارك ده يجوزها لمين فقال يا مبارك تعلم أنني لا أملك من الدنيا إلا ابنة واحدة وقد تقدم لها فلان وفلان من علية القوم وأراد أن يتزوجها فيا ترى يا مبارك إلى من أزوجها فقال له المبارك يا سيدي إن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب وإن اليهود كانوا يزوجون للمال وإن النصارى كانوا يزوجون للجمال وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق فمن أي الفرق أنت فزوج قال والله أنا من فرقة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ولن أزوج ابنتي إلا على الخلق والدين وما وجدت إنسانا أتقى لله منك يا مبارك فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي يا سبحان الله تزوجها المبارك عف عن رمانة واحدة فساق الله له صاحبة الرمان وصاحبة البستان يعني سبحان الله فتزوجها فكان من تلك الزيجة المباركة ثمرة غالية ثمرة غالية ألا وهي شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك يا سلام والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فيعني سبحان الله دي ثمرة من ثمرات المراقبة من ثمرة تانية يا شباب أن المراقبة تجلب الخير للأمة كلها مش للفرد وبس للأمة كلها فاكرين وكلنا طبعا عارفين القصة فاكرين قصة بائعة اللبن لما سيدنا عمر بن الخطاب نهى عن مزق اللبن بالماء أي عن مزج اللبن بالماء سيدنا عمر نهى ان حد يغش اللبن بالميه ففي يوم من الايام كان بيتابع بقى ايه يعني كان سيدنا عمر يصدر القانون ويخرج بنفسه يتابع فهو خارج في شوارع المدينه في الثلث الاخير من الليل عمال بيدور كده فسمع صوت بنت بتكلم امها امها بتقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن فقالت الابنه المباركه يا اماه الم ينهى امير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء فقالت لها يا بنيتي وما الذي يدري امير المؤمنين ان امير المؤمنين الان نائم في فراشه فقالت لها الابنه المباركه يا اماه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا سيدك عمر بن الخطاب أول ما سمع الكلمة الجميلة دي طبعا البنت اللي زي كده لا يمكن حد يسيبها فرجع على طول لأولاده لعاصم وعبد الله فقال لهم أيكما يتزوج تلك الابنة المباركة فإني لأرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة وسبحان الله سيدك عمر بن الخطاب كان عنده فراسة غريبة جدا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر ويقول صلى الله عليه وسلم وحديث صحيحة كلها ويقول صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر سبحان الله بل تحضرنا هنا قصة جميلة جدا إن سيدنا علي بن أبي طالب بيحكيها بنفسه وإن كنت لم أقف على صحة هذه القصة سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ بيقول في عهد النبي بيقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال نمت قبل صلاه الصبح فرأيت رؤيا في المنام إن أنا بصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى النبي من صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار فقالت له يا رسول الله هذا صحن فيه تمر قسمه على أصحابك يعني طبق كده فيه تمر ادي كل واحد كده من الصحابة تمرة ولا اتنين فقسم النبي على كل صحابي تمرة فسيدنا علي بن أبي طالب خد التمرة وكانها وقال له يا رسول الله زدني اديني تمرة تانية قال لا خد بالك فسيدنا علي بيقول ايه فاستيقظت من النوم على صوت نداء الصبح خد بالك يعني كل الكلام ده كان فين؟ كان في المنام. قال فلما استيقظت ذهبت لأصلي ذهبت لأصلي، قال فلما استيقظت ذهبت لأصلي صلاة الصبح خلف أمير المؤمنين عمر. قال فلما انتهت الصلاة صلاة الصبح خلف أمير المؤمنين عمر جاءت امرأة من الأنصار، الكلام ده بقى إيه؟ كان في الحقيقة مش في الحلم بقى أو مش في الحلم. فالمهم إيه؟ فشاف لقى امرأة جاية داخل المسجد فقالت يا أمير المؤمنين هذا صحن فيه تمر فقسمه على أصحابه. فسيدنا عمر بن الخطاب راح مدي كل واحد صحابي إيه؟ تمرايه. فعلي بن ابي طالب راح واكل التمره بسرعه قال له يا امير المؤمنين زدني ولو تمره فقال له عمر لو زادك رسول الله لزدتك رضي الله عنه وارضاه فكان سيدنا عمر الشاهد النهارده ده كله كان عنده فراسه عجيبه الشكل ولعلكم تعلمون جميعا قصه يا ساريه الجبل لما النبي لما سيدنا عمر بن الخطاب ارسل جيشا ليقاتل فسبحان الله وهو واقف على المنبر بيخطب الجمعه يعني جاء له جاء له شيء من الالهام يعني ان الجيش الان بي يعني يعني في في ضائقه شديده جدا جاله الهام كده ان الجيش الان في مازق شديد فنادى هو على المنبر يا سارية الجبل يعني يا سارية تحصن بالجبل ادي ظهرك للجبل يا سارية الجبل فوصل الصوت إلى سارية وكان على بعد شهر بالإبل يعني لو مشيت بالإبل شهر كامل كان الراجل ده كان على بعد شهر من عمر بن الخطاب فالراجل سمع نداء سيدنا عمر وفعلا حط ظهره ناحية الجبل وقاتل الناس فانتصر فلما عاد بعد شهر قال والله لقد هزمنا يا أمير المؤمنين لولا أننا سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يقول يا سارية الجبل وكان ذلك في يوم الجمعة قال أجل إنه كان صوتي خدت بالك فكان عنده فراسة عجيبة جدا فعمر بن الخطاب رجع لأولاده عبد الله بن عمر وعاصم فقال لهم حد فيكم يروح يتجوز البنت دي ليه؟ لأن أنا أرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة وبالفعل ذهب عاصم ابن سيدنا عمر فتزوج من تلك الابنة المباركة فأنجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم يعني الكنية بتاعتها كانت أم عاصم اسمها إيه؟ ليلى ليلى ديت أو أم عاصم ديت اتجوزت مين؟ اتجوزت عبد العزيز ابن مروان اللي هو كان حاكم مصر أنجبت منه الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الذي ملأ الدنيا عدلا رضي الله عنه وارضاه خدت بالك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اللي كان سبحان الله في عهده كان ينادي يبعث من ينادي في 26 دولة يا شباب كان بيحكم ربع الكرة الأرضية كان يبعث من ينادي كل يوم في كل مسجد أين الفقراء أين اليتامى أين المساكين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين يرجع المال كله يرجع المال كله إلى بيت المسلمين إلى بيت مال المسلمين فيسأل أمير المؤمنين عمر فيقول سبحان الله أما ناديتم على الناس نادينا أمير المؤمنين أمال الفلوس رجعت تاني ليه فقالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفته قال لهم خلاص ابعثوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين جميعا من بيت مال المسلمين من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين جوز الشباب كلهم يا شباب من بيت مال المسلمين طيب من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين حج الناس من بيت مال المسلمين قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين يا سلام شوف يا أخي سبحان الله شوف الناس لما تعيش على شرع الله الكل يعيش في أمان الكل يعيش في رغد في رخاء فسبحان الله فقالوا له يا أمير المؤمنين لقد بقي المال فقالوا يا أمير المؤمنين بقي مال كثير فقال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب يا سلام وأهل الكتاب بنفسهم يشهدوا إن هم ما عاشوا في أمان ولا في رغد ولا في حرية ولا في يعني سعادة إلا في عهد حكم الإسلام وشريعة الإسلام التي جاء بها سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم يا أخوانا وصل عدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ان في يوم من الايام يا شباب داخل على زوجته فاطمه بيقترض منها درهما لياتي به بعنب عايز يشتري عنب فقالت انت امير المؤمنين ولا تملك درهما تاتي به بالعنب قال اجل هذا اهون هذا ايسر فقال اجل هذا ايسر من معالجه الاغلال يوم القيامه في نار جهنم سبحان الله عمر بن عبد العزيز يا شباب اللي يوم ما جاله راعي الغنم وقال له يا امير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي قال ما هو قال الذئب يأتي كل يوم وينام في حضن الغنم فقال لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم يا سلام شوف قد ايه لدرجة يا شباب ان في يوم من الايام عند موت عمر بن عبد العزيز دخلوا عليه ولاد عمه فقالوا يا امير المؤمنين لقد افقرت اولادك الا تكتب لهم شيئا حاجه كده تكتبها لهم كده شويه فلوس سبحان الله فقال وهل املك منه شيئا انه مال المسلمين وإنني خادم في بلاد المسلمين ثم نادى على أولاده وقال أي أولادي أو أي أبنائي إن أباكم قد خير بين أمرين بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة اذهبوا فقد اختار أبوكم الجنة ثم قال لأبناء عمي والله إن أولادي بين رجل من اثنين إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإما أن يكونوا غير ذلك فوالله أنا أرفض وأأبى أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا ولذا دخل عليه رجل عند موته فقال له يا أمير المؤمنين جزاك الله عن الإسلام خيرا فقال له عمر بل جزى الله الإسلام عني خيرا يا سلام هو ده عمر بن عبد العزيز وهي دي ثمرة المراقبة عمر بن عبد العزيز جدته كانت مين؟ كانت ابنة بائعة بلبن اللي قالت لأمها يا أماه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا المراقبة يا شباب والخشية يا شباب تقود المؤمن إن هو يعترف بأي جريمة بيرتكبها خد بالك في يوم من الأيام والحديث في الصحيح جاء صحابي جليل اسمه ماعز بن مالك الأسلمي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت قال بل زنيت لعلك كذا قال بل زنيت فاعترف على نفسه أربع مرات فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم جات له تاني يوم امرأة اسمها الغامدية فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد فأعرض عنها النبي فجاءته من الجهة الأخرى فأعرض عنها أربع مرات فقالت يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا بالأمس فوالله إني لحبلى من الزنا شوف قد إيه حد في الدنيا بيراقب ربنا للدرجة دي ده النهاردة بنسمع عن مقاس يا شباب شوفوا عدد اللقطاء اللي مليانين النهاردة في الملاجئ نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يستر جميع شباب وفتيات المسلمين جميعا سبحان الله شوف فرايحة بتقول له يا رسول الله طهرني بالحد سبحان الله لكن عشان تعرفوا بس مدى سماحة الإسلام الإسلام ما بيقولش إن واحدة تيجي تعترف خش على طول واقتل وضاء الإسلام مش كده يا شباب الناس فاكرة كده شوف النبي عمل إيه شوف النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلد الطفل ما هو انت هتتقتل ماشي هترجمي لان هي كانت محصنه كانت متجوزه سبحان الله لكن الطفل اللي في بطنها ذنبه ايه اذهبي حتى تلدي راحت يا شباب تسع شهور ما نسيتش الذنب ابدا شوف مراقبه اللي قد ايه في قلبها كانت ممكن تروح وتقول خلاص بقى افر بقى والله اهرب ولا اي حاجه والنبي ما عينش عليها حرس ما كان عليها حارس الا ايمانها بالله جل وعلا ومراقبتها لله جل وعلا خدت بالكم عامله ازاي تسع شهور يا شباب ليل ونهار مش قادره تنسى الذنب ابدا ورجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله انا ولدت خلاص اهو قال لها اذهبي حتى تفطميه يعني رضعين حد ما تفطميه لحد ما تفطميه سبحان الله ومين اللي هيرضع ابنك شوف رحمه النبي شوف قد ايه الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم راحت يا شباب سنتين كاملين سنتين تسع شهور في الاول اهم لحد ما ولدته وبعد كده سنتين بترضعه وما نسيتش الذنب ده ابدا شوف قد ايه كان الناس دي عندها خشيه من الله ومراقبه لله جل وعلا بعد سنتين جات له قالت له يا رسول الله ها انا قد فطمته وها هو الان ياكل الخبز وحاطه في ايده ايه حته عيش كده فالنبي راح واخد الطفل ومديه لواحد من الصحابه وامر بها فحفر لها حفره ونزلت فيها ورجموها جه سيدك خالد بن الوليد مسك حجر وضربوا بيها وهو بيرجم بيرجمها معاهم فالدم بتاعها نزل وايه وجاي على التوب بتاعه فسبها خالد فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه أما رأيت أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا يا سلام شوف المراقبة دي يا أخوانا المراقبة يا شباب احنا عايزين العنوان ما ننساهوش الله معك الله يراك الله يراك سبحانه وتعالى المراقبة بتجعل المؤمن لا يأكل إلا حلالا لا يأكل إلا حلالا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول حديث رواه النسائي سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان اللي احنا عايشينه والله يا شباب ما يبالي فيه الرجل من أين أصاب المال من حلال أو من حرام الزمن ده احنا عايشينه دلوقتي كتير من الناس إلا من رحم الله احنا ما بنقولش كل الناس تاكل حرام لا طبعا ده في ناس أفاضل وبياكلوا حلال لكن في ناس كتير بتاكل حرام ليه مش فارقة معاه لما تيجي تسأله لك هو أنا بس ما كل الناس لا مش كل الناس في ناس أفاضل وبياكلوا حلال في ناس بتحرص على اللقمة الحلال سبحان الله حديث تاني جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به يا سلام شوف بقى التطبيق العملي بقى حديث رواه البخاري سيدك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان عنده غلام عبد رقيق عنده فكان كل يوم يروح يشتغل ويجيب له الأكل معاه وهو جاي وهو جاي فكان سيدنا أبو بكر من شدة مراقبته لله كان كل يوم يسأل الغلام عملت إيه بالفلوس دي جبتها منين؟ والله أنا اشتغلت وعملت حطب لفلان واديته الحطب وخدت الفلوس وجبت لك الأكل ماشي أكل حلال في اليوم الثاني عملت ايه والله النهارده فلان امرني ان انا اوصل له الحاجه دي للحته الفلانيه ومش عارف ايه والكلام ده كله او اشتغل عنده بالاجره وجبت لك الفلوس وجبت لك الاكل في يوم من الايام سيدك ابو بكر نسي يساله واكل لقمه واحده يا شباب لقمه واحده فالغلام بيساله بيقول له يا ابا بكر يعني انت كنت كل يوم بتسالني جبت الاكل ده منين النهارده ما سالتنيش قال اجل من اين اتيت بهذا الطعام قال له كنت قد تكهنت في الجاهليه لاناس وما احسن الكهانه فلقيتهم اليوم فأعطوني أجرتي فأتيتك بالطعام طبعا أجر الكاهن حرام من ضمن الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أجر إيه الكاهن سبحان الله أبو بكر يسكت أبدا حط صوابعه في بقه وعايز يرجع اللقمه دي طب ده انت بطنك فاضيه ما فيهاش الا اللقمه دي بس وبعدين انت اكلتها وانت ما تعرفش خلاص بقى عفى الله عما سلف ابدا لا يمكن يحط صوابعه في بقه وعمال يرجع مش قادر لحد اما في الاخر الناس قالوا رفقا بنفسك يا امير المؤمنين يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجته سبحان الله بنهدي هذه الكلمه للي ماله بطونهم الحرام للي ماله قصور للي بنوا قصور من الحرام للي جابوا عربيات فخمه للي جابوا عربيات فخمه من الحرام للي اتجوزوا من الحرام وعاشوا في الحرام ولحد الان مش عايزين يتوبوا من الحرام بنقول لهم لقمه واحده ابو بكر خايف انها تفضل في جوفه لان اللقمه الحرام لو دخلت جوف الانسان لا يقبل له صلاه ولا يرفع له دعاء اذا ظل ياكل الحرام ولا حول ولا قوه الا بالله اخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم بنقول لكل اللي مش بيراقبوا ربنا في خلواتهم وبيبرزوا ربنا بالذنوب والمعاصي اعلموا ان الجوارح ستشهد عليكم يوم القيامه اي أيوة والله ايديك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك قال جل وعلا
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين مشهد جميل قوي النبي بيحكيه مشهد من مشاهد يوم القيامة يا شباب حديث رواه مسلم يقول أنس بن مالك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال أتدرون مما أضحك كنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول جل وعلا بلى فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا مش عايز حد يشهد علي أنا اللي أشهد على نفسي فيقول جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه يعني على فمه خلاص مش هيقدر يتكلم ويقال لأركانه انطقي يقال للجوارح ديت الايد والرجل والعين والاذن كل ده ينطق فتنطق باعماله الايد تقول انا عملت كذا والعين تقول انا نظرت للحرام والرجل تقول وانا مشيت للحرام والفرج يقول انا عملت الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام يتكلم تاني فيقول لأعضائي يكلم بقى الجوارح بتاعته بعدا لكن وصحفا فعنكن كنت أناضل أنا كنت بدافع عنكم عشان تخشوا الجنة وتنجوا من النار شفت المشهد عامل إزاي فالجوارح هتشهد عليك يوم القيامة بل إن تلاقي يوم, يوم القيامة ناس هتيجي بحسنات يا شباب والله قد الجبال ولأنهم كانوا لا يراقبون الله بل كانوا يبارزون الله بالذنوب والمعاصي كل الحسنات ده هتضيع اسمع الحديث ده حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء في ناس من أمة النبي عليه السلام هيجي يوم القيامة بحسنات قد جبال تهامة قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا يا المشهد ده أو الكلمة دي ما تعديش على الصحابة أبدا أصحاب القلوب الطاهرة قالوا أمسلمون يا رسول الله معقولة دول مسلمين والحسنات بتاعتهم اللي قد الجبال دي كلها هتكون هباء منثورا كأن لم تكن قال بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون وفوق ده كله يا شباب ولهم حظ من الليل ولكنهم هنا بقى العلة ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هي دي المشكلة يا شباب كتير من الناس قدام الناس ما شاء الله أخ فاضل أخ متدين أخ تقي أخ ورع ما شاء الله عليه وبينه وبين ربنا نسأل الله العفو والعافية فهل ربنا ظلم الإنسان ده أبدا ما ظلموش ده الإنسان ده اللي زي ده في قلبه شعب كثيرة من النفاق نسأل الله العفو والعافية يقول جل وعلا كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا مش عايزك تنسى عنوان المحاضرة الله يراك ربنا مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة لو كل إنسان يا شباب راقب ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن هنلاقي إنسان بيسرق لا يمكن لا إنسان بيغش لا يمكن نلاقي إنسان بيكذب لا يمكن نلاقي إنسان بيفعل أي معصية عايزين نرجع نستحضر المعنى ده مرة تانية الله يراك الله يراك الله يراك لا تنسى هذا العنوان ولا تنسى هذا المعنى الجليل لو عاشت الأمة على هذا المعنى والله لصلح حال المسلمين جميعا ولعادت أمتنا الميمونة المباركة مرة أخرى خير أمة أخرجت الناس لكن حديث بسيط جدا عن مسألة أن أنت تستحضر مدى عظمة الله ومدى مراقبة الحق جل وعلا لك وأن كان الحديث يطول لكن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يخشون الله عز وجل في السر والعلن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته